ترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح منازل السائرين للإمام الهروي رحمه الله تعالى وسرنا في طريق المراجعة وأريد أن أنتهي من هذه المراجعة قبل دخول شهر رمضان رمضان على الأبواب وما أكثر ما قلنا رمضان هاجم يا رجالة ربنا يروحها معنا على خير نعم رمضان على الأبواب هذا رجب يلفظ أنفاسه الأخيرة وهذا شعبان شهر عرض الأعمال على الله على الأبواب وبالتالي رمضان أنا عايز أسألك أخي في الله حبيبي في الله أنت مش حاسس أن الأيام بتجري السنين بتتفلت العمر بيجري وكل ده محسوب من من سنين عمرك يعني أوشكت أن تقع في قبرك والفرص بتقل والصحة بتقل والعزم وال وال والقوة والقدرة بتقل وبعدين رايحين على فين عايز اسأل نفسي واخرتها معايا وبعد بعدين هذه القضية رجب بداية الاستعداد بداية أشهر الخير رجب شعبان رمضان خطر في شهر شعبان عرض الأعمال على الله صحيفتك أعمالك طول السنة هتعرض على ربنا وربنا ينظر فيها ويقرر فيك إما أن يختم بالعفو أو يختم بالغضب والمقت أو يختم باللعن والطرد يا ترى عملت إيه في رجب عملت إيه في رجب كم ختمة كم ركعة قيام ليل كم صدقة كم استغفار وكم صلاة على النبي وكم تهليل وكم تسبيح وكم توبة وكم وكم ماذا فعلت بما ستدخل شعبان هل صححت صحيفتك وأحسنت ماذا فعلت وتأتي ال- ال- ال- المنزلة التي نراجعها اليوم وهي المنزلة الحادية عشرة منزلة الفرار منزلة الفرار مناسبة جدا للحال اللي احنا فيه للي احنا عايزينه الفرار قال الإمام الهروي رحمه الله تعالى منزلة الفرار قال الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين نذير واضح فروا ثم قال هو الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل الهرب ممن لم يكن أنا عايز أسأل أخ بيحب ربنا عايز أخ بيحب ربنا عايز أسأل أخ عاشر الناس وشاف اللي بيجري من الناس عايز اساله ويجاوبني بصدق في لحظه صدق مع الله بالله عليك مش عايز تهرب من الناس تبقى عبيط وما بتفهمش لو مش عايز تهرب من الناس خدت ايه من الناس استفدت ايه من الناس عمل لك ايه الناس ولما اقول لك الهرب ممن لم يكن الناس دول لم يكونوا كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره جل جلاله ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ايه ولا شيء معه ما كانش فيه ناس كانش فيه بشر ولا انس ولا جن ولا ملائكه ولا جبال ولا بحار ولا محيطات ولا أي شيء ولا شيء معه ويومها أول ما خلق خلق القلم قال له اكتب فكتبك كتبك مسلما قول الحمد لله قول الحمد لله قول الحمد لله هذا الإحسان من الله وما كانش أبوك وأمك موجودين ولا كان شيخ بيعلمك ولا حد بيدعي لك ولا انت كنت تقدر على حاجة ولا طلبت حاجة ولا تعرف حاجة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم لم يكن لم يكن شيئا مذكورا وكتبك مسلم وكتبك رزق وكتب رزقك وكتب أجلك وكتب سعيك قول الحمد لله من قلبك بقى ماذا فعل لك الناس لما نزلت النهاردة واتعاملت مع الناس وعشت في وسط الناس وعرفت الناس مش حاسس انك بقى كفاية عايز تفر من الناس هو الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل طب إزاي أفر صلى الله عليه وسلم ثلاثة الدرجة الأولى الفرار من الجهل إلى العلم أيها الإخوة أنا أحبكم في الله حبك الله حبك الله قال الله جل جلاله العزيز العليم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يبقى ربنا لما أخرجك من بطن أمك كلنا كل البشر خرج من بطن أمه إيه لا يعلم شيئا لا يدري شيئا لا يدري شيئا وبعدين جعل لك سمع وبصر وفؤاد عشان تتعلم إن السمع ها والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هتسأل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة سبحان الله العظيم اتكرروا نفس التلاتة في سورة الإسراء للسؤال عنهم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في سورة الإسراء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هتسأل عملت إيه بسمعك ولاحظ إن ربنا قدم السمع على البصر عشان كده العلماء لما اتكلموا كتير ابن القيم فصل في المسألة دي أيهما أفضل السمع أم البصر قال السمع وأكد إن السمع أفضل ليه لأن السماع هو آه، أصل الاستفادة والعلم عشان كده قال لك ان كتير بعض الصحابة كان اعمى ولم يثبت ان صحابي كان أصاب اصم ما بيسمعش ليه فالسمع النبي يصلي عليه ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب فكان كل تعلمه سماعي بالسمع لذلك دي اهمية السمع فالشاهد ايه انك هتسأل عن سمعك بتسمع ايه قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم قدم الصم الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم يبقى اللي فيه خير ربنا بيسمعه وبيعاقب اللي ما فيهش خير قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون سمع عشان كده هتيجي أول آه، منزلة في المنازل اللي بعد كده السماع لسه بس في المراجعة فاضلة واحدة اللي هي منزلة الرياضة وبعدها بقى السماع إن شاء الله الشاهد إيه النهاردة اللي احنا بنتكلم عليه إن آه، آه، العلم سماعي الأول تسمع علم الفرار من الجهل إلى العلم وخلي بالك إنك زي ما سألتك أول كلمة في درس الليلة أنت عايز تفز من الناس ولا مش عايز؟ افر من الناس اروح فين لله افر الى الله عايز اروح لربنا ولازم تقطع تعلق قلبك بالناس تعلق همك بالناس تعلق رايك بالناس تقطع تعلقك بالناس تماما حسم مادة المبالاة بالمخلوقين وتفر إلى الله أولها إزاي؟ بالعلم الفرار من الجهل إلى العلم أنت خلقت جاهلا ابدأ اتعلم والسؤال دايما أتعلم إيه؟ أنا دلوقتي واحد كان جاهل كان بيعصي لأن المعاصي دي اسمها جهالة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وقد أجمع الصحابة على أن كل ما عصي الله به جهالة وكل من عصى الله فهو جاهل جاهل فالشاهد هنا ايه اتعلم ايه ده السؤال اتعلم ايه هو ده السؤال تتعلم ايه قالوا لما امرنا الله بالعلم وامرنا وربنا امرنا بالعلم اه امرنا قال ايه فاعلم انه لا اله الا الله قل لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الامام البخاري بوب عليه باب قال باب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل العلم الاول قبل كل حاجه وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طلب العلم فريضة على كل مسلم فريضة على كل مسلم اتعلم ايه قالوا العلم الواجب هو علم المعاملة يعني ايه علم المعاملة علم معاملة العبد لربه قالوا الانسان اذا بلغ وجب ودخل وقت صلاة وجبت عليه الصلاة بقى فرض عين عليه يصلي عشان اصلي محتاج اتطهر يتعلم الطهارة بقى ده تعلم الطهارة فرض ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يبقى خلي بالك برضو معلش نضطر في حتة حرجة صنانة كده ان الانسان لما يبقى عنده بنته بلغت سن البلوغ يجب فرض عليها وعلى ابوها وامها تأسم البنت ويأسم أبوها ويأسم أمها وتأسم أمها إن لم يعلموها الطهارة إن هيجيلك حاجة اسمها الحيض والحيض ده أنت اللي هتقولي لنا مدته قد إيه لون الدم أول ما ينزل لونه إيه وفي الآخر لونه إيه عشان تعرفي تميزي حيضتك مدتها قد إيه لازم البنت تتعلم الكلام ده صراحةً لازم وتفهم ولازم الولد يتعلم الخارج من السبيلين الماء اللي هو البول والمذي والودي والمني وده بيخرج ايه ولونه ايه وريحته ايه ويخرج امتى وازاي والطهارة منه ازاي كتير من الشباب النهاردة مش عارف المذي انه لما يقعد يفكر ويمزي ان يجب عليه غسل الذكر والانثيين لازم يغسل ده شرط الطهاره لو مست الثوب ده نجس المذي ده نجس ينجس الثوب ولو صلى بيها صلاته باطله ده علم فرض فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل في الشاهد هنا ايه ده علم الفرض دخل رمضان لازم يتعلم الصيام يعني ايه صيام وايه المفترات مش يتعلمها بقى من الفتاوى بتاع اليومين دول ها، اللي اللي اللي اللي, اللي بس الفتاوى اللي بوظت الدنيا لا تعلمها علم شرعي من كلام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا اردت كلام العلماء بقى في فهم كلام النبي يبقى فهم السلف القرون الثلاثه الخيريه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بعد كده ما تاخدش إلا من أتباع هؤلاء مش أنا اللي بقول كده ربنا اللي قال كده قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم هي دي السكة اللي ربنا رضيها مش أنا هي دي السكة اللي ربنا رضيها قول لي طب المسائل التي استجدت قلت لك اهو المسائل التي استجدت زي الحقن زي غبار الطريق لم- لا كان موجود الكلام ده لكن اقصد زي الحقن النهارده مثلا ها زي بخاخه الربو زي آه، آه، النقط الانف وال- والاذن حكمها منين اخد من العالم اللي بيتبع السلف اللي فاهم المذاهب ودرسها مش اي حد وخلاص اتعلم احكام الصيام اتعلمت احكام الصلاة اتعلم احكام الصيام عنده مال ودخل عليه وقت زكاة يتعلم احكام الزكاة في بلد فشى فيه الربا يتعلم احكام الربا فشى فيه الغناء يتعلم حكم الموسيقى والغناء فشى فيه الزنا والتبرج يتعلم احكام النظر فشى فيه الاغاني والم- والمزيكا يتعلم احكام السماع فرض انك تتعلم هو ده علم المعامله وده علم معامله العبد ازاي تتعامل مع ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى هي دي قضيه تعلم احكام ثم هناك ايضا علوم مهمه جدا وخطيره جدا انك تتعلم الاخلاص ازاي يبقى عملك خالص لوجه الله الكريم لان الاخلاص شرط شرط في قبول الاعمال تعلم الاخلاص اتعلم انك تحب ربنا فرض فرض عليك انك تتعلم انك تحب ربنا تعلم انك تخاف من ربنا وعلم ولادك ازاي يخافوا من ربنا ده فرض قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في التحفه العراقيه قال واعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والانابه واجبه على جميع المكلفين باصل الدين كوجوب الصلاه والصيام والصدق والحج يبقى حب ربنا فرض واجب والاخلاص لله فرض واجب والخوف منه فرض واجب تتعلمه كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب اتعلم اتعلم واقرا وابحث وزي ما قلت لك اوعى تغلط غلطة ناس كتير انك تتعلم من اي حد لسه في واحد دلوقتي بيقول لي يقول لي انا هسيب الشغل اشتغل ايه اشتغل داعية اشتغل داعية اعلم الناس الدين طب مين اللي علمك اتعلمت من مين قريت ايه درست ايه قريت حاجات كتير ودرست حاجات كتير ما ينفعش قالوا مين هو العالم مين هو العالم يا جماعة اللي تاخد منه الذي شهد له العلماء بالعلم اللي العلماء يقولوا ده عالم يبقى يبقى عالم طب العلماء هيقولوا عن واحد عالم ازاي الا اذا كان اتعلم منهم منهم قعد تحت رجليهم مش كل واحد قرا له كل- كلمتين يبقى عالم مش كل واحد كتب كلمتين على النت و- وح- وحصد آه، ملايين اللايكات وملايين الاشتراكات يبقى ده عالم مش دول خالص العالم اللي اتعلم تحت رجلين العلماء والعلماء شهدوا له يعني معاه اجازه منهم فضل الله عز وجل واحد يسالني يعني انت اتعلمت اه اتعلمت من مشايخ اه من مشايخ او اديك الاجازه بتاعتي فيها اجازه عن سبعين عالم سبعين عالم من اكابر علماء العالم فعشان كده لازم تتعلم ولازم ولا وانا ما بقولش ان انا عالم انا بقول انا جاهل لكن بنقول ايه النهارده ان ال- لما تيجي تتعلم بص شوف هتتعلم من مين مش مساله ان انت تجيب كتاب وتقرا ولا تفتح مقطع لتسمع من واحد ما تعرفوش فلازم تتعلم العلوم دي فرض عليك انك تتعلم فرض فرار من الجهل الى العلم عقدا وسعيا السعي في طلب العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه الى الجنه شفت بقى الناس اللي عايزه تخرج تمشي تطلب علم هو مشيهم ده السعي ده انك تدور على العالم تبحث عنه تروح له تقعد تحت رجليه مش عايز اقول تستحمل انه يزعلك وانه يزقك وينهرك ويأمرك وينهاك ولا تنزعج من ذلك ولا تنزعج من ذلك تصبر على طلب العلم قال الامام الشافعي من طلب العلم بخدمة العلماء من طلب العلم بذل النفس وخدمة العلماء أفلح ومن طلب العلم بعز النفوس لم يفلح فالعلم حرب للفتى المتعالي كما الماء حرب للمكان العالي المية ما بتطلعش لفوق عشان كده اللي هيطلب العلم بعز النفس انا هو بيتنطط علينا على ايه هو بي- بي- بيزعق ليه هو هو احنا خدامين عنده واحنا شغالين معاه واحنا خلاص يا عم اقعد في بيتك وريح دماغك وخليك جاهل عايز تتعلم هو العلم كده وقلت كتير نصيحة لوجه الله ان العالم اللي عايز يريحك ويقول لك اللي يعجبك ما تاخدش منه العالم اللي يقول الحق حتى لو مش عاجبك حتى لو مش يرضيك حتى لو مش جاي على هواك حتى مش هو ده اللي انت عايزه قال الحق يرعى الله في الحق طلب العلم الفرار من الجهل الى العلم عقدا وسعيا انك تسعى في طلب العلم وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في طلب العلم اتعلم ايه عرفت دلوقتي تتعلم ايه اتعلم من مين عرفت دلوقتي تتعلم من مين اتنين الفرار من الكسل الى التشمير جدا وعزما دي اللي بقول لكم بقى مناسبة لدخول ايام البركة رجب وشعبان قبل رمضان نحن نبدأ نفر من الكسل ها الى التشمير ايها الاخوة كثيرا قلت ومصمم ان اقول اننا نعيش في زمن سيء بجميع المقاييس في الزمن الصعب ونعيش بين مجموعة من البشر على مستوى العالم ما بتكلمش على مستوى بيئتك في- على مستوى العالم عالم سيء الى ابعد حد في دورة الاستعداد لرمضان اللي جاية دي هتبدأ من يوم واحد شعبان ان شاء الله هنتكلم في اين تذهبون ولما احنا شايفين الافتراء اللي بيعمله اليهود المجرمين اسأل الله ان ينتقم منهم اسأل الله عز وجل ان يزيل دولتهم من الوجود اسأل الله جل جلاله ان يفنيهم جميعا اللي بيعملوه في الفلسطينيين المساكين المسلمين الغلابة والعالم كله قاعد يتفرج شوفوا أطفالهم بيحصل إيه شوفوا الجوع بيحصل إيه شوفوا البرد بيعمل فيهم إيه والناس دول بلا قلب هؤلاء المجرمون اللهم لعنهم هؤلاء اليهود المجرمين بيفعلوا هذا بمنتهى ال- الوحشية وكل اللي يشوفهم ويسكت متوحش زيهم وقلبه يطوع على كده بيقدر يعمل حاجة وما يعملهاش أزم الشاهد إيه؟ هو ده العالم اللي احنا عايشينه عبادة المادة عبادة الفلوس عبادة الشهوات عبادة النساء عبادة الجاه والسلطان والمراكز عبادة المصلحة هو ده العالم اللي احنا عايشينه اللي بقول لك عايزين نفر من هذا العالم إلى الله الفرار من الكسل العالم ده من آفاته الكسل والبرود والبطالة زي ما قلت لك كده عملوا لكل حاجة ريموت عشان وانت قاعد ما تقومش تغير قناة التلفزيون تغيرها وانت قاعد ما تقومش تشغل التكييف ولا تبطله ولا تعليه ولا توطيه بالريموت عشان تشغل كل حاجة شغالة دلوقتي وانت رائد على السرير كتير قلت لكم كان زمان الست تستاهل بنقول عليها ست الست تحمل وتولد وتقوم تخبز وتطبخ وت... وتغسل لا كان في غسالة ولا كان في مكنسة ولا كان في آه، بوتاجاز ولا كان في كهرباء ولا كان في وكانت صحتها بعشر نسوة عشرة زي ما قلت لكم من مقاسي اليوم ان الولد النهارده بيتزوج وبعدين زوجته تحمل والدكتوره تقول لها بعد شهر من الحمل لا انت كده خطر لازم تنامي على ظهرك ما تتحركيش ويبقى الزوج ده خدام الزوجه يقعد يخدمها ليه؟ او تروح عند امه ويرجع عازب تاني قاعد لوحده او يروح عند امه تروح عند امها شاهد ايه خلاص الكلام كانت الصحة زي ما سيدنا الرسول بيقول انما تأتي المعونة على قدر المؤونة فكان ال- النساء القدام دول ربنا بيعينهم وبيساعدهم وكانت الواحدة بتخلص بتخلف 8 وتسعة وعشرة واتناشر انت عارف انت عارف واسال امك وابوك كده يقولوا لك عوائل يقول لك اه فلان عنده 12 عيل ويربيهم احسن تربيه ونعرف احنا بيوت كانوا عايشين في شقه 40 متر وعندهم ست سبع اولاد وكلهم مؤهلات عليا ما بين طبيب وما بين مهندس ازاي قدروا يربوا دول هو ده بركه ربنا اللي انمحقت النهارده بالكسل والبطاله الشاهد ايه فرار من الكسل ها الى التشمير لازم بقى نفر من الكسل ده ننشط اذا اردت ان تنجو لابد ان تنشط ان تتحرك لابد ازاي افر من الكسل الى التشمير صلى الله عليه وسلم
عندنا ثلاث نقاط التشمير الجد العزم الفرار من الكسل الى التشمير جدا وعزما التشمير شمر شمر ايديك وشمر رجليك وانطلق التشمير كيف ياتي بثلاث حاجات واحد صدق الاستعداد صدق الاستعداد قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له أول حاجة الصدق أنت عايز تنشط هي دي أنت عايز أصدق بقى مع الله واصدق مع نفسك في ناس عجبهم الكسل والرخاوة والبطء والبرود وراقد في البيت ليل ونهار ما بيخرجش ولا بيعمل حاجة قاعد مستني بتعمل ايه بتعمل ايه ومستني ايه كنت بتكلم مع واحد ان في واحد بيقول ان الزنات اخر الشهر والله قلعت البنت الحلق اللي في ودنها ورحت بعته فالراجل اللي بقول له قال لي طب هو هو- هو هو بيعمل ايه؟ يعني هو دلوقتي الزنق اخر الشهر قاعد في البيت بيعمل ايه؟ ليه ما خرجش يدور على رزقه؟ ليه ما خرجش يشتغل؟ هو ده اللي قدر عليه يبيع حلق البنت؟ طب بعت حلق البنت خلاص المره الجايه مفيش حلق هتعمل ايه؟ هي دي ان لازم يبقى دماغه كده فكره كده عارفين القصة انا مش عايز اطول عشان خلاص الوقت لكن فاكرين القصة لما في واحد من العباد سمع الشيخ بيقول ان ربنا كتب رزق لكل انسان وكل انسان رزقه هيجيله فالمهم هو خرج مرة في الصحراء يدور ي- يخلو مع الله ويدعو الله عز وجل فشاف غراب اعمى مكسور الجناح واقع في الارض فقلب الغراب كده وقال سبحان الله انت عايش ازاي جناحك مكسور واعمى بتاكل وتشرب منين سابه وتوكل على الله فوجئ بان غراب تاني جاي بيجيب ميه ويسقي الغراب ده في بقه ويسقي الغراب وطعام ويطعم الغراب فضل يطعم الغراب مكسور الجناح ال ال الاعمى ده يطعمه ويسقيه لحد ما شبعه وطار فقعد يعيط العابد ده وقال سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الرزاق طب انا ايه اللي يخليني بقى اجري والهد والله ما انا راجع تاني وراح داخل غار وقعد وقال انا هستنى بقى ايه رزقي الشيخ سأل بعد شوية فين فلان قالوا ده حصل معاه كذا وكذا وقاعد في الصحراء راح له قال له انت بتعمل ايه قال له حصل معايا كذا وكذا قال له سبحان الله وانت ليه ترضى تكون الغراب الأحمى مكسور الجناح ليه ما تكونش انت الغراب اللي بيوكل يا غراب هي دي وده الفكر ان انا لما بدل ما ابيع حلق بنتي اعمل ايه انزل اشتغل اشتغل ايه اي حاجة اكسح مجالي وما اشحتش وما استناش اشتغل لكن هو ده الفكر فكر البطالة اه فكر البطالة فكر الكسل فكر البرود هي دي المشكلة الكبيرة لذلك البداية صدق الاستعداد يبقى عندي استعداد ان انا انشط واتحرك واجري واجري ورا رزقي ليل ونهار من غير ما اضيع ديني ما بقولكش اجري ورا رزقك وانسى دينك اجري ورا رزقك وما تضيعش صلاة فرض لله ازاي ما تنامش ما تنامش اسمها stop هوب يعني ايه يعني كل حياتي اللي فاتت stop خلاص وقف بقى كل البطاله والقرف وال... وال... وال... والكسل وال... واللخبطه وال... والتواكل والتهاون و... والنوم وال... وكتر الاكل و... بطل كل ده هوب انطلق تعلو همتك استعن بالله توكل على الله اخرج من بيتك اترك منطقه الراحه اترك منطقة الراحة اسمع كلامي هو ده الموضوع اتعب اتعب واما تحس بالتعب ما تستريحش اتعب اكتر وافضل اتعب اتعب هي ده وقت التعب من 20 ل 40 اتعب ثلاثة الانطلاق ده التشمير صدق الاستعداد البداية الفعلية الانطلاق اتنين الجد الجد استجماع القوة اعرف مواهبك طاقاتك قدراتك ما رزقك الله من عقل وقلب وقوة بدنية قوة مادية امكانيات استجماع القوة اعرف مكامن القوة فيك ومصادر القوة في حياتك اعرفها وتعرف عليها واستخدمها وانطلق اتنين رفض الهزل واللعب بطل لعب بطل تهريج رفض الهزل واللعب ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساها هي دي إنه لقول فصل وما هو بالهزل ديننا دين الجد قول فصل ما هو بالهزل مش تهريج اوعى تتخذ دينك لعب تلعبش اخطر شيء اللعب بالدين اللعب بالدين من اللعب بالدين انا خليني هرقد انتظر الموضوع ده وتوكلنا على الله ده لعب بالدين توكل الاخذ بالاسباب واحد استجماع القوة اعرف مواهبك وقا- وقدراتك وطاقاتك تنفع في ايه وتقدر على ايه وتفلح في ايه ومستعد تعمل ايه وجرب وافشل وجرب تاني وحاول تالت وحاول رابع وحاول عاشر وما تتوقفش اتنين رفض الهزل واللعب بطل لعب بطل تهريج تلاتة الاخذ ورفض التردد لا تتردد تردد من صفات المنافقين قال الله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا لأعدوا له عدة أعد عدتك واخرج تردد من صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذب متردد لا تتردد احسم أمرك وانطلق احنا قلنا ثلاث حاجات من الكسل إلى التشمير جدا وعزما قلنا التشمير صدق الاستعداد البداية الفعلية الانطلاق الجد استجماع القوة رفض الهزل واللعب الأخذ ورفض التردد العزم الصدق مع الله واحد في العزم الصدق مع الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم اثنين التوكل على الله فإذا عزمت فتوكل احزم وتوكل على الله ما تقولش انا هعتمد على نفسي هعتمد على قوتي هعتمد على اللي معايا مش هعتمد على حد لا اعتمد على الله من غير ربنا هتفشل اعتمد على الله ثلاثة مراقبة الله انك لازم تبقى عينك على ربنا مستعين بيه متوكل عليه عندك ثقة فيه عندك يقين فيه مش نسيه عشان ما ينساكش وتضيع أربعة الصبر الصبر الصبر أيها الإخوة في هذه الحياة أصل لا محيد عنه قال الله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ده العزم أصبر ما تفكرش إنك هتشتغل ومش هتفشل لا ما تشتغل ما تفكرش إنك هتتاجر وهتكسب لا وارد إنك تفشل وارد إنك تخسر وارد الناس تأذيك وارد الناس تحطمك وتدمرك كل ده وارد انت محتاج زي ما قلنا التلاتة بقى اللي هي الأولانية الصدق مع الله اتنين التوكل على الله تلاتة مراقبة الله أربعة الصبر صبر محتاج تصبر وتصبر صبر طويل وصبر جميل تقول انك هتشتغل وهتتحرك وهتبقى قوي وهتنطلق وهتحاول ومهما فشلت مش هتيأس ومهما أوذيت مش هترد السيئة بالسيئة ازاي بالمثل العليا يبقى ليك مثل أعلى قال الله واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يبقى قدامي سيدنا النبي مثل اعلى صلى الله عليه وسلم انبياء الله مثل عليا الاكابر من علمائنا من اهل الدين من المسلمين مثل عليا احافظ على اصولي ومبادئي دايما اقول مش علاقة بالكفار الكفار دول يبحرون الى غير مرفأ دول عايزين دنيا احنا لينا مرفأ بنبحر الى الاخرة لذلك مثلك الاعلى ده ما يبقاش الكفار ابدا ولا كلامهم ولا مبادئهم ولا اصولهم لنا اصول نحن مسلمون نمرة واحد انا مسلم اتنين ليا عقيدة ثلاثة تحكمني شريعة أربعة عندي مبادئ خمسة عندي أصول ستة عندي عادات وتقاليد لا أفارق كل هذا مهما تكن الظروف لا أتخلى عن شيء من هذا هي دي الانطلاقة المطلوبة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوة